مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي مع الشباب. سعدت ايما سعاده حينما ابلغت انني ساحظى بضيف هذا اللقاء. فضيفي وضيفكم من مواليد محافظه القاهره بجمهوريه مصر العربيه. حاصل على بكالوريوس خدمه اجتماعيه من جامعه حلوان، كما حصل على شهاده معهد اعداد الدعاء من الجمعيه الشرعيه بالقاهره. درس ضيفنا العلوم الشرعية بمختلف فروعها على يد صفوة من علماء مصر الكرام ثم سافر إلى المملكة العربية السعودية وتلقى العلم هناك على يد نخبة من أبرز علماء أصول الدين والدعوة الإسلامية ومن أبرزهم سماحة شيخنا العلامة محمد بن الصالح العثيمين عليه رحمة الله ثم بعد عودته إلى مصر حصل على إجازة علمية في الكتب الستة وجميع العلوم الشرعية من فضيلة الشيخ الدكتور العلامة محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله ضيفي في هذا اللقاء يتميز بأسلوبه السهل الممتنع الذي لا يبارى ويتميز بابتسامته الرائعة التي يقصد بها دائما من خلال لقاءاته رفع الحاجز الموجود بين كثير من الدعاة وعموم الناس استطاع بفضل الله عز وجل أولا ثم ببركة نيته الصادقة أن يدخل إلى صفوف كثير من الطبقات المختلفة التي نفر بعضها من الدعاة السلفيين واستطاع بفضل الله عز وجل أن يحببهم في المنهج السلفي ضيفي في هذا اللقاء طالما انتظرتم وطالبتم بوجوده على شاشة الرحمة معي ومعكم أبو عمار فضيلة الشيخ الدكتور محمود المصري فأهلا ومرحبا بك أهلا بحضرتك نورتنا وشرفتنا وحقيقة فريق العمل في قناة الرحمة ابتداء من رئيس القناة حتى أقل واحد في القناة كلهم سعداء جدا بوجود حضرتك معنا الله النهاردة يخليك حبيبي.
فكثرتنا ونورتنا وشرفتنا ووحشتنا أنا أولا أولا يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله فأشكر أخي الحبيب الكبير الدكتور محمد حسان وأشكر أخي الحبيب الشيخ محمد الشيخ محمود حسان وأستاذ حسن حسان و- وأشكر حضرتك وجميع القائمين على هذه القناة المباركة وأشكر جميع آه، مشاهدي قناة الرحمة وإخواننا وأحبابنا و- والطاقم الموجود في الاستوديو كلهم مصورين ومخرجين كل الناس يعني أنا أحبهم في الله وربنا يجمع بيننا وبينكم على يا رب.
الخير ويبارك في كل آه، من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى آه، باللين والحكمة والموعظة الحسنة وربنا يبارك في جميع رب العالمين يا رب اللهم أمين شوف الشباب بقى معنا
محمد فريد سعد من جامعة حلوان ما شاء الله محمد رجب الفرقه الخامسه هندسه عماره Cairo Academy والحقيقه انا شاكر زوامك جدا على حضور اليوم ل- من اجل ان انا اسمح لعيني ان تقبل ابتسامتك من الله اجل يخليك فجزاك الله حبيبي.
خيرا Cairo Academy ديت اللي هي زي Modern Academy ولا ولا غيرها؟
اه بالظبط كيرو اكاديمي في منطقه الرحاب آه نعم ما شاء الله قرار جديده كلها ما شاء الله علاء الدين عشري ما شاء الله كلية دار علوم ويعني شاعر مبتدئ ما شاء الله ويستحيل استاذ عمر في دقائق في اقل من دقيقه ان ابدي مدى سعادتي لجلوسي مع فضيلتك الله يبارك يعني فيك.
اسال الله تبارك وتعالى ان يرفع في قدرك في آمين.
الدنيا والاخره اللهم آمين يا امين رب.
آه، ضياء الدين طه آه، كلية العلوم جامعة حلوان ما شاء الله يعني أهلا اثنين ومرحبا حلوان بالشباب. إيه نعم.
واحد آه، Cairo Academy.
Cairo Academy وحضرتك بقى الفيوم ما شاء إن الله شاء الله.
ربنا يبارك فيهم مشاهدينا الكرام معنا استطلاع موجود على صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك والاستطلاع أمامكم الآن على الشاشة الاستطلاع بيقول ما هي صفات الداعية الناجح من وجهة نظرك ما هي صفات الداعية الناجح من وجهة نظرك أتمنى من جميع مشاهدينا الكرام التفاعل معنا من خلال شريط الرسائل القصيرة وأيضا من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك آه، فضيلة الشيخ محمود آه، بعد الثورة المصرية المباركة آه، يعني استطاع الإعلام ب- بتلك الشحنات السلبية نعم.
ان هو يعني يغرر بالناس وان هو يحاول محاولة شرسة لتشويه صورة التيار الإسلامي وصورة المشروع الإسلامي وصورة رموز الدعوة السلفية في مصر وغيرها من مختلف التيارات نعم.
آه، كثير من الناس وكثير من الجماهير غرر بها البعض تم استقطابه فعلا إلى الطرف الآخر نظرا ان هو شايف ان المشروع الإسلامي في هذا الوقت يحارب فبالتالي مش عارف يؤدي الأداء الصحيح نعم.
عايزين نتكلم عن مهمة الدعاء إلى الله عز وجل في هذه المرحلة ازاي ان الدعاء ينزلوا للناس وازاي ان الدعاء يستطيعوا ان هم يبينوا للناس الصورة السامحة للمشروع الإسلامي يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية كان آه، علمائنا والأساتذة والدكاترة علمونا أن الوقاية خير من العلاج نعم.
كان في وقاية كنا بننادي بيها من سنوات طويلة جدا من أكثر من 23 سنة كنت بقول يا جماعة يعني أرجوكم لا تفرقوا آه، مصر إلى شقين نعم.
إلى تيار إسلامي وتيار غير إسلامي لأن أنا حينما أقول عن نفسي أن أنا تيار إسلامي فالذي أمامي يظن أنني أكفره صحيح فيحصل عنده شيء من الصد آه، الصد ده ممكن لا يظهر في أول لحظات ال- اللقاء ما بيننا وما بين بعض أو التعامل ما بيننا لكن يظهر في الأزمات آه، فضلت الأشياء دي كلها تتراكم في صدور بعض ال- ال- المصريين آه، بحيث إن هم ب- حاسين إن إن كلمة أنا طيار إسلامي لأني ملتحي وأنت طيار غير إسلامي لأنك مش ملتحي أو أنت طيار كذا فأصبح في فرقة ما بيننا وما بينهم آه، كثيرة دي ك- أنا أظن دي كان كان الوقاية كانت فعلا كانت خير من العلاج إن إحنا آه، يعني هو سماكم من المسلمين كنا نسمى نفسنا جميعا مسلمين و- والتفرقة بقى بتاعت آه، ان فلان اخواني وفلان سلفي وفلان جماعه اسلاميه وفلان كذا برضه دي عملت تشتيت عندك في كثير وإن كان من- هو واقع موجود وان كان هو واقع موجود لكن عمل التشتيت عند الناس خصوصا ان هم بعض الناس بيعتقد ان السلفيه جماعه هي السلفيه ليست جماعه وانما هي منهج آه، كتاب وسنه بفهم سلف الامه ببساطه شديده جدا فتقدر تقول ان كل مصر سلفي كل مصري يؤمن بالكتاب وبالسنه بفهم سلف الامه فهو سلفي وان اختلفت الايمانيات وان اختلف القرب والبعد آه، بالطاعه او بالمعصيه او ب- بالعلم او ب- ب- بقله العلم لكن دي امور يعني تتح- تتفاوت لكنها في النهايه تقدر تقول ان الكل سلفي فكان آه، دي اول وقايه كنا محتاجين نعملها الوقايه الثانيه الحقيقه اللي انا شايف انها سبب ال- الفرقه الكبيره ديت كان لي راي احب احتفظ به لنفسي ولا املي على احد آه، من من مشايخنا ومن دعاتنا ربنا يحفظ الجميع يا رب العالمين كنت اتمنى بعد ما سقط النظام السابق ان ان التيار الاسلامي لا يتصدر في المشهد السياسي آه، سواء في مجلس شعب او شورى او رئاسه برأيك أنه كان غير مؤهل لقيادة المرحلة لا مش مؤهل مش مش لا الموضوع ملوش علاقه بالمؤهل مم.
هو الموضوع ببساطه شديده جدا لو شبهت مصر كانها آه، كانت برج ولكنه قايل السقوط نعم فلما آه، جبت مقاول فقلت له لو سمحت وقع لي البرج دوت واعمل لي برج بقى حاجه كده ايه جميله فلما سقط النظام السابق البرج ده عباره عن ايه عباره عن اصبح الان ردش كبير جدا صحيح.
جدا وفي مشاكل اصبح النهارده انت في فتره شيل الردش وبعد فتره شيل الردش فتره الفح الفحت وبعدين فتره وضع الاساس وبعدين تطلع بالبرج فكنت افضل ان التيار الاسلامي يصدر اناسا ناس افاضل واهل دين وناس محترمين ولكن لي ليس لهم اي انتماءات ل- لما يسمى بالتيار الاسلامي فبالتالي هو لما يصدر قرار لا يتهم ما يتقالش اه ده بيعمل كده عشان جماعته اه ده بيعمل كده عشان سلفيته اه بيعمل كده فكان الامور كانت هتبقى اهدى من كده بكثير لحد ما مصر كانت تمر من المرحله اللي هي فيها الاولانيه دي الاربع سنين ديت البلد تقوم الناس تشبع الناس تعيش آه، آه، تعيش حياه جميله وامنه ثم بعد ذلك يتصدر التيار سواء الاسلامي او غير الاسلامي المهم ان احنا عايزين انسان يكون عنده دين وورع وخلق يحمل الدولة إلى الأمام ولا يحملها إلى الخلف ما يرجعناش للنظام السابق فدي في البداية طيب ما عرفناش نعمل الوقاية من الأول لأن إحنا خفنا من إن ممكن دي تكون فرصة العمر علشان نقدر إن إحنا آه، نطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى ولا شك إن أي مسلم في الدنيا حريص جدا سواء بقى طيار اسلامي او طيار غير اسلامي هو يدين الله سبحانه وتعالى ان انا نفسي ان انا اعيش في ظل شرع الملك سبحانه وتعالى. طيب في الوقت الحالي كنا محتاجين ان احنا نعمل حاجه برضو مهمه جدا جدا ودي عملت فرقه كبيره جدا ودي الحقيقه ما كنتش اتمنى انها تحصل لو ان مثلا آه، الاعلام الاخر ابتدى ان هو يشن حرب على التيار الاسلامي كان في رايي ال- القاصر البسيط اللي على قدي ان كان يجب على التيار الاسلامي الا يبادله الا يبادله التهم لا يرد عليه لان آه، النبي قال كده لا يكن احدكم امعه نعم.
قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء إليهم لكن علي بعض ولكن الشهود ليوطن- اسمح لي يرد في هذه النقطة تحديدا ويقول أن هذه شبهة تلقى على الناس فلا بد أن يكون لها أحد يرد عن هذه الشبهة الشبهة ترد يا شيخ عمر ربنا يحفظ حضرتك الشبهة ترد آه، ممكن أنا أرد على الشبهة بدون ذكر أسماء بمعنى صحيح.
آه، هفترض أن حضرتك طلعت في يوم من الأيام مثلا وقلت آه، عفوا يعني حاشاك يعني قلت مثلا الخمر حلال فلا فلا داعي ان انا اطلع واقول ده الشيخ عمر الحنبلي قال كذا وكذا وانا لازم ارد عليه انما اقول سمعت ان هناك من يقول كذا وكذا ما بال أقوام ما بال أقوال الله.
وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه نعم.
وسلم أنا النهاردة لو طلع إعلامي سبني على الشاشة أنا كرجل داعية هو ينتظر مني حاجتين ينتظر مني إن أنا ما عملوش بنفس الخلق ده وأرد عليه وإلا إيه الفرق بينه وبينه دي حاجة الحاجة الثانية إن أنا لما أرد عليه يبقى أنا ثمنت وثمرت ال- ال- اللي هو عمله صحيح.
يبقى انا كده اديته فرصه واديته ماده ان انا اقص والزق واشتم وهو يقص ويلزق ويشتم انا اظن ان ديت عملت فجوه كبيره جدا بين ما يسمى بالتيار الاسلامي وزي ما قلت لحضرتك انا افضل ان احنا يعني نسمي نفسنا جميعا مسلمين هو سماكم مسلمين نعم.
و- واضف الى ذلك آه، آه، انا يعني اتقرب الى الله عز وجل بحب كل مصري يعيش على ارض مصر ولا أفرق بين شاب ملتحي وشاب غير ملتحي لأن أنا أعتقد من جوايا أن يعني آه، أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وأن اللحية أمر وواجب من واجبات الذي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست كل الدين وهذا من أعظم الأسباب يمكن في القبول الواسع لدى الشيخ محمود المصري آه، لدى لدى الجميع وفي مختلف الطبقات ولازم نكون منصفين يا شيخ عمر يعني نعم.
نعم. معلش يعني انا النهارده مثلا آه، لما اكون معاملاتي مثلا سامحني آه، لا اتعامل الا مع ملتحي لا اسلم الا على ملتحي لا احب الا ملتحي فانا بكده انا عملت فجوه انما انا بقولها وباقر انا احب كل مصري ولا افرق حتى لما انزل في الجامعات والله واقولها بكل بكل حب بقول لهم انا لا فرق عندي بين واحد ملتحي وواحد غير ملتحي المهم نكون كلنا على دين وعلى خلق وعلى سلوك طيب ويكون كلنا فعلا الحمد لله رب العالمين نحمل منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه ديت وسلم.
بت- بتقلل الفجوة اللي ما بيننا وما بين هؤلاء الناس لأن احنا محتاجين ان احنا نشعر هؤلاء الناس يعني بدل ما أشعره ان هو منبوذ وان هو بالنسبة لي أنا ما بحبوش ولا أحترمه ولا الحاجات دي كلها كان كان الإمام ابن الجوزي كان له كلمة جميلة جدا ثم هذه الكلمة يعني سمعها كثير من المشايخ من شيخنا الحبيب الشيخ المعصمين الله يرحمه رحمة واسعة اللي هو عدوك إن لم تستطع أن تكسبه لصفك فحيده خليك ذكي في أن أنت يعني لا تجاهر أحدا بالعداء والمشاكل إنما حتى لو كان في بينك وبينه حاجة حيده اجعله على الحياد لا هيكون حبيبك ولا هيكون عدوك كما قال علي بن أبي طالب أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما اي نعم ده عايز اتكلم في موضوع اللحيه وانه ما يسلمش على واحد ملتحي يمكن ده كان زمان شويه نعم.
دلوقتي ممكن يكون ملتحي وما يسلمش على الشيخ محمود لانه شايف ان الشيخ محمود مبتدع اساسا الله المستعان ربنا يسترنا يا رب ده الشيخ مبت- محمود ده مبتدئ دي لو أحسن الظن
زي- احنا كنا بنتكلم ان ان الثوره كما ان كان لها ايجابيات عظيمه كان لها سلبيات كبيره ومن نعم.
اعظم السلبيات من وجهه نظري انشغال الدعاء بالسياسه نعم اصبح حتى البرامج التلفزيونيه والمساجد للاسف الشديد والخطب المنبريه بدل ما نطلع على المنبر لنعلم الناس امور دينهم نعم.
اصبحنا نتكلم في الجماعه الفلانيه والجماعه العلانيه نعم.
والتيار هذا والتيار ذلك وهكذا وردود تعليق حضرتك على انشغال الدعاء بالسياسه يعني عايز أقول لحضرتك وأقول لإخواني وحبايبي وإخواننا المشاهدين آه، مشاهدي قناة الرحمة ال- المباركة ربنا يحفظها ويحفظ قائما عليها عايز أقول إن إن آه، نحن لا ننكر إن إن مقولة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة إنها مقولة خاطئة صحيح.
وإن الدين هو اللي بينظم السياسة و- وبينظم كل شؤون الحياة للمسلم في حياته نعم.
لكن عايز أقول حاجة المسلم آه، لما آه، بيعوز حاجة بيروح ل- ل- ل- للمصدر بتاعها يعني بمعنى أنا عايز أشتري خبز مش معقول أروح أشتريه من الصيدلية صحيح.
عايز أشتري علاج مش هروح أشتريه من السوبر ماركت فشيء طبيعي إن أنا بروح أجيب الحاجة من مكانها أنا عايز سياسة بفتح قنوات الإخبارية أنا عايز دين بفتح قنواتي الدينية فأنا لما أفتح قناة دينية ألاقي شيخ قاعد بالمحاضرة من الألف للياء في السياسة أنا ممكن أمل بل ممكن إن يحصل صد بالنسبة لي تجاه هذا الشيخ إذا كان بيوجهني لشيء معين أو لجماعة معينة أو لتيار معين ولذلك كان حتى ينبغي ان ان انا كداعيه حتى لو تكلمت في بعض الامور السياسيه من بعض من باب التوضيح يعني ممكن يكون اشتبه على الناس بعض الامور فمن باب التوضيح بس ممكن نوضحها في دقائق معدودات ثم يكون الدرس كله عن الدين لأن كالملح الناس- الطعام بالظبط كده لان الناس فاتحه عشان تشوف مثلا آه، الدكتور محمد حسان آه، فضيل الشيخ يعقوب فضيل الشيخ ابو اسحاق آه، محمود المصري فاتحه تشوف اي حد من المشايخ عشان تسمع دين آه، آه، دي مهمه جدا جدا فعشان كده كنت افضل من الاول ان احنا آه، يعني نخلي الكلام في السياسه يبقى زي الملح على الطعام نعم.
انما ما يكونش كل كلامنا عن السياسه هنا طيب شيخ محمود عايزين نتكلم آه، على موضوع حلقتنا الاساسي فن الدعوه الى الله ويمكن آه، كنا بنتكلم قبل الحلقه عن صفات الداعيه الناجح عايزين نعرفها لمشاهدينا ولا سيما طبقه الدعاء
آه، طبعا يعني الداعية الناجح هو هو يعني آه، لا يسعى للنجاح يعني بمعنى ايه؟ بمعنى لو لو سمينا ان النجاح هو الشهرة فدي مش النجاح نعم.
لان ممكن آه، يكون مسيلمة الكذاب كان مشهور اكتر من الصحابة مم.
لكن احنا بنتكلم هنا عن النجاح في ان هو ربنا يجعله مؤثر وان يكون سبب هداية البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله ولأن عليه يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فربنا سبحانه وتعالى أشار إلى نجاح الداعية في سورة عجيبة سبحان الله طبعا فوضح لك صفات بعد صفة الإخلاص إن دي أهم حاجة نعم.
لأن آه، كما قال القائل الناس كلهم هلك إلا العالمون والعالمون كلهم هلك إلا العاملون والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم والله.
إن لم يستمروا على إخلاصهم فمهم جدا أن أنا أع- أتعلم ثم أعمل ثم آه، يعني آه، آه، أخلص النية لله سبحانه وتعالى وأستمر على إخلاص هذا لآخر لحظة في حياتي فربنا سبحانه وتعالى قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ثم قال بعدها آية قعدت أفكر فيها فترة كبيرة جدا قال فذكر إنما أنت مذكر قعدت فترة كده يا شباب أقول إيه علاقة الآيات اللي قبلها بكلمة فذكر الله ده إيه علاقة ال- الإبل والسماء والجبال والأرض بفذكر كأنها رسالة إن أردت أن تكون داعية ناجحة فلا بد أن يكون عندك صبر الإبل وصبر الإبل في ثلاث حاجات في طلب العلم شاء الله.
وفي الدعوة إلى الله وفي في الأذى المترتب على الدعوة إلى الله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك مش ما سيصيبك اعتبر نفسك وصبت خلاص آه إن ذلك من عزم الأمور إذا فمسألة مهمة جدا صبر الإبل تاني حاجة سمو السماء أنا بدعو إلى الله سبحانه وتعالى مش عشان لا مال ولا شهرة ولا عشان يشار إلي بالبنان ولا عشان يبقى لي مكانة اجتماعية وبرستيج في المجتمع ولو سعيت إليه لن تأتيك بالظبط آه.
كده اه يعني سبحان يعني الله كلام عايز أقوله يا شيخ محمود إن الشيخ محمد حسان الشيخ يعقوب الشيخ أبو إسحاق الشيخ محمود المصري محدش فينا هؤلاء ساعة شهرة.
المشايخ إيه نعم آه.
اللي صاروا الآن ملء السمع والبصر لا أعتقد أنهم حين بدأوا دعوتهم إلى الله عز وجل كانوا يتصورون أنهم سيصلوا إلى هذه المرتبة وإلى هذه المرحلة من الشهرة ومن حب احنا ما الناس.
كناش متخيلين في يوم من الايام ان احنا نتشاف في كاميرا سبحان الله اه والله العظيم احنا كنا متخيلين ان الكاميرات ديت مكتوب عليها يعني ايه آه، عندها حساسيه زكام ضد ال- يعني بالعكس ده كان في وقت من الاوقات كان كانوا يحرم حتى مشاهده التلفزيون آه، لما فيه نعم.
من مساوئ عظيمه يعني.
نعم، بالظبط.
ما كانوش يتصوروا ان هم هيجي يوم وتنفتح آه، هذه الطفره الرائعه في الاعلام الاسلامي بالظبط كده ولذلك احنا كان كل دروسنا في المساجد وال... و- والمنتديات حتى الجامعات كانت محرمه علينا يعني طبعاً.
انا اذكر في النظام السابق ما رحتش جامعه غير مرتين فقط يعني آه، فالمهم فالشاهد في طب ما الموضوع سالتش على عميد الكليه بعد ما رحت الله المستعان ف- فالمهم الشاهد في الموضوع ان يبقى صبر الابل تاني حاجه سمو السماء ان انا بدعو الى الله سبحانه وتعالى وانا متجرد لا اريد من وراء ذلك لا مال ولا شهره ولا صيت ولا ان يشار الي بالبنان ولا ان انا من وراء الدعوه ديت احقق بعض المصالح الشخصيه واعمل بها علاقات الى غير ذلك. ثالث حاجه ثبات الجبال لان الانسان ممكن مع او يعني اول طريق الدعوه ممكن يحصل له مشكله او يحصل له ابتلاء فيتهز فيترك الدعوه.
نعم.
زي ما بيفكرونا كده ان شاب كده كان في بدايه التزامه وبعدين ابتدى بقى يطلب العلم وكده فهم بقى ايه في النظام السابق كده لقطوه بتوع الامن كده في اولها كده قال لك ايه بدري بدري كده واخد بالك فراح هناك وروقوه وظبطوه والحمد لله رب العالمين يعني على الراي الشيخ الله يرحمه كان يقول لما كان حد يغيب من القعده الحلوه بتاعتنا دي كنا نسال اللي يا ابني هو فلان فين؟ يقول لك الحمد لله عم الشيخ حي يرزق قال لك في ظل الامن والامان بقى اللي احنا عايشينه لما حد يغيب نقول له اللي يا ابني هو فلان فين؟ يقول لك الحمد لله عم الشيخ هو حي ينفخ ف... ف...
كان جميل الشيخ بيقول لما ينزل من على المنبر وهو يقول للناس استووا كان يقول ايها المصلون من الصف الثاني استووا ارتبوا الصف الاول المخبرين ولاد- مخبرين امن دوله ده ما- مالكوش دعوه بيهم يعني المهم فالشاب ده خدوه فدخلوا بقى كده وما شاء الله نفخ وتعليق جزاه الله خيرا كهرباء فخرج بقى قال لك لا خلاص توبة إلى الله سبحانه وتعالى فخرج بقى حلق لحيته وخلق وقلع القميص واخد بالك ولبس بقى جينز وعمل شعره كابوريا وبنك وظبط نفسه وبعدين قاموا كاتبين في التقرير الأولاني شاب صالح طبعا قالوا المذكور تحسنت حالته نسبة 25% وبقى يلبس بنطلونات الجينز آه، شويتين لقوه آه، بعدها بشوية كده ماشي مع البنت بتاعته حاط ايده على كتفها فقالوا المذكور تحسنت حالته بنسبة 50% وبقى ماشي مع البنات شويتين لقوه داخل بيته بإزازة خمرة فقالوا المذكور تحسنت حالته بنسبة 75% وبقى يشرب الخمرة آخر مرة لقوه بيسرق في الأتوبيسات قالوا المذكور تحسنت حالته بنسبة 100% وبقى عضو في الحزب الوطني
اسمح لي يا شيخ احمد على هذه الضحكات الرائعه والابتسامه الطيبه مشاهدينا الكرام طبعا اللقاء ده لقاء حب وموده ف- والكل منتظر ومتشوق انه يسمع صوت الشيخ محمود ويسلم عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا ومرحبا عليكم اتفضل السلام يا ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة اتفضل.
بس أول حاجة أقولها لك تدعي لي أنا وزوجي وأولادي بالهداية ربنا يهديكم ويبارك فيكم وحياتنا كده وزي الأولاد ينبتوا منابتها حصل معايا ولدين صغيرين ربنا لسه يبارك دي أول فيك.
حاجة ادعي لي لله يا شيخ
الله يبارك فيك ديت ويحفظك أول حاجة تاني حاجة يا دكتور لو سمحت يا- يا شيخ أنا كنت عاملة تاجرة مع حد أعطيتها فلوس بيشغلها لهم جات من شهر ثلاثة اللي عدى فانا ع- جزء منها جه في شهر ثلاثه وجزء منها جه في شهر سبعه انا اديت المبلغ ده 25000 جنيه المبلغ الاولاني آه، 15000 اديتها له في شهر ثلاثه اللي عدى المبلغ الثاني استلمته واديته في شهر سبعه فكده عليها زكاه ب 25000 ولو عليها زكاه طيب طب آه، اسمحي لي يا اختي الفاضله الله يبارك فيك جزاكم الله خيرا طبعا احنا سعيدين جدا باتصالك آه، لكن ان شاء الله هذا السؤال لينقل الى برنامج الفتاوى لان حلقتنا النهارده عن فن الدعوه الى الله عز وجل ومش عايزين نتطرق الى مواضيع اخرى فنلاقي نفسنا نسينا موضوع الحلقه اصلا شكرا جزيلا بارك الله فيكي ومعنا الدكتوره هانم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا ومرحبا اتفضلي يا فندم آه هو أنا بتكلم آه على بس ايه رايك بس تعلي لنا صوتك شويه آه أنا بتكلم على آه آه وسائل نجاح الداعية الإسلامية وإتاحة الفرصة ليها آه على شاشة قناة الرحمة أو على أي آه شاشة آه من القنوات الفضائية الدينية آه لأن المرأة لما بتخاطب المرأة برضو بيبقى ليها آه وقع كبير جدا جدا آه على آه نفسيتها فليه لا ليه ليه المرأة ما تكونش داعية إسلامية آه آه وتخاطب المرأة اللي من جنسها آه شكرا جزيلا دكتوره هانم بارك الله فيكي وطبعا م- م- موضوع الدعايات الى الله عز وجل م- امر متوفر جدا في موضوع المنتديات وال- وايضا هناك لقاءات في والغرف المساجد نعم.
ولقاءات في البيوتات غرف انا يعني وغرف نعم.
زوجتي ربنا يحفظ الجميع رب العالمين ليها اربع دروس على غرف آه، للنساء فقط وكده ما شاء الله وما شاء الله وبقى جمهورها اكبر من جمهوري دلوقتي ما شاء الله طيب ناخد اتصال السلام عليكم السلام عليكم استاذ احلام من تونس اهلا ومرحبا عليكم اتفضلي السلام وبركاته الشيخ محمود والله أنا فرحانة جدا يعني بسماع صوتك اهلا بحضرتك باهل تونس ربنا يحفظكم يا رب نعم أنا أحلام من تونس و- والله إحنا أهل أهل تونس نحبه كثيرا يا شيخ وانا احب اهل تونس والله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم والله والله نتمنى والله نتمنى يعني مجيئك إلى مدينة سيدي بوزيد ان شاء الله بصفة قريبا قريبا ان شاء الله نكون عندكم وعند خاصة.
اخواننا يا شيخ نحن نريد في سيدي بوزيد بصفة خاصة يعني حاضر حاضر عينيا حاضر ربنا يعني يحفظكم في, ويبارك فيكم في, في تونس إن شاء الله على عيني والله.
والله نرجو منكم الدعاء يعني نرجو منكم الله الدعاء يحفظك.
لنا بكل خير شكرا جزيلا يحفظكم بارك الله ويستركم يا فيك رب.
ربنا يكرمك يحفظكم يا رب ويبارك فيك آه، ان شاء الله بدايات الخير الشيخ محمد حسان الاسبوع ده في تونس باذن الله والشيخ محمود يبقى الاسبوع اللي بعده ان شاء الله معانا اتصال السلام عليكم محمد من الشرقيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة اهلا الله ومرحبا وبركاته. ازيك يا استاذ عمر الله يكرمك اتفضل انا يعني عايز اسلم على شيخي وحبيبي فضيله الشيخ محمود المصري الله اللي يخليك منور قناه الرحمه اليوم الله يخليك وانا يعني اليوم آه، اعتبره عيدا الله لي، يخليك آه، لانني تحدثت مع الشيخ محمود الله يعني يخليك استاذ عمر اسلم عليه ربنا ازيك يا شيخ يحفظك محمود حبيبي اهلا وسهلا عليكم احبك السلام بالله والله احبك الذي احببتني فيه ربنا مع حضرتك يحفظك اخوك محمد عبد الكريم من محافظه ربنا- الشرقيه ربنا يخليك طالب في كليه اصول الدين جامعه الازهر بالزقازيق ربنا ومحافظ ينفع كتاب بيك الله يا رب ما شاء الله ربنا ينفع بيك آه، لن اطيل لان انا عارف ان ال- يعني المشاهدين هناك الكرام سيلة مشاهدي اتصالات.
قناه الرحمه الله يبارك فيك لكن يعني منتظرين لكنني اسمح لي يا استاذ عمر ان اقول يعني الموضوع اللي انتم بتتكلموا فيه جميل جدا ونحن في حاجه اليه فوالله العظيم يعني مهما حلل المحللون السياسيون والاستراتيجيون تبقى الامه في شغف الى ان تسمع في كل قضيه عن العلماء الربانيين والدعاة أحسنت.
الصادقين ممن لا بضاعة لهم إلا قال ربنا الكريم وقال نبينا الأمين صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم.
شكرا جزيلا بارك الله فيك ناخد اتصال بع- وبعد كده نوقف الاتصالات شويه يا بطريقه وتكرمت خميس من السعوديه السلام عليكم السلام عليكم يا استاذ عمر اهلا ومرحبا يا عليكم فندم السلام ورحمة الله وبركاته.
آه، تحياتي لك يا استاذ عمر وضيوفك الكرام ربنا وتحيه يبارك خاصه فيك.
لشيخنا وحبيبنا ب- الشيخ محمود المصري الله الله يكرمك يخليك السلام حبيبي عليكم ممكن اتكلم عليه بعد اذنك السلام طبعا عليكم معاك يا يا شيخ شيخ محمود. ربنا يبارك لك يا شيخ محمود انا حبيت بس اسلم عليك واطلب منك تدعي لنا بالهدايه بس يا شيخ محمود الله ربنا يبارك لك يا يحفظك رب.
انا سعيد يا استاذ خميس يعني بيقولوا الرجل المناسب في المكان المناسب انت يا استاذ خميس وبتصل يوم الخميس و... يعني الله يبارك الدنيا لك يا شيخ جميله محمود. ادعي لنا شكرا بالهداية يا جزيلا.
شيخ محمود بالله عليك آه، ما تنسانا بالدعاء ربنا يثبتنا الله وإياك يا رب ويحفظك.
شكرا جزيلا استاذ خميس احنا معانا تقرير نز- نزلت بيه كاميرا مع الشباب للشارع عشان نتكلم مع الناس حوالين صفات الداعيه الناجح نسمع من الناس رايهم ايه في صفات الداعيه الناجح ونرجع نكمل مع الشيخ محمود المصري فلا تذهبوا بعيدا ربنا يحفظك.
نتعرف باسم حضرتك مجدي عرفان طبيب بشري
اهلا وسهلا يا دكتور آه، ما هي صفات الداعيه الناجح من وجهه نظرك
الداعي الناجح يعني محتاج يكون فيه حبة من الاعتدال شوية لأن برضو في مشاكل كتيرة موجودة في مشاكل كتيرة جدا موجودة ما, ما ينفعش إن أنا أدخل مثلا داخلة يعني بالأسلوب اللي احنا بنشوفه دلوقتي في التلفزيون في ناس كتير جدا مش, مش متفاهمة أصلا الدين الإسلامي أو متفاهمة حاجات كتيرة جدا في الدين فعشان آخد الأمور لازم أخدها ببساطة شديدة على أساس الناس تتقبلها وتيجي تدريجي
والله انا في اعتقادي ان الداعيه الناجح من وجهه نظري ان الداعيه الخ... ال... ال... ال- الشجاع الفقيه ال- المثقف القارئ الملم بشؤون الدين دراسه وملم ورابط ما بين الدين والحياه واعتقد ان هو انسب واحد آه، في هذا المجال خريج الازهر والله هو صفات الداعية الناجح من وجهة نظري انه يكون قدوة في نفسه وانه آه، يعني ي- يتمثل اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، لا سيما و- وقد سئلت امنا عائشة رضي الله عنها عن اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن أن يكون مخلصا لله عز وجل أولا وأن يكون كلامه كأفعاله فيؤثر وأن يكون الكلام من القلب فيصل إلى الناس وللعامة الناس كلها صفات الداعية الناجح أو الشيخ أو العالم اللي بيطلع على القنوات أو الفضائيات أو الذي يلقي الدروس ال- العامة في المساجد أن يكون آه، شيخا أو عالما ربانيا يتقي الله عز وجل يقول ما يفعل ويفعل ما يقول اول حاجه يوصل معلومته بهدوء ما بقاش فيه تشنج لان الاسلام دين اعتدال ودين يسر آه، يبقى كل فتاويه من الكتاب والسنه ما ما, ما يعتمدش على الاجتهاد الشخصي ليه
ان شاء الله ان هو يكون ملتزم اخلاقيا في ال- في العمل قبل اي حاجه لو ظهر عمله لكل الناس كلامه هيوصل للقلب لاي حد ان شاء الله تعالى يعني من رأيي الداعية الناجح الداعية اللي هو اللي المفروض ما يتدخلش في السياسة نهائي تمام هو يتكلم في الدين وبيكون بشكل وسطي ان هو ما فيهوش تشدد ويكون افعاله مع اقواله كلهم كويسين بخير الحمد لله ونعمة من عند ربنا احنا في خير بس ربنا يبعد عننا ولاد حرام انا بحب الدعايه ده اللي هو زي ما بنقول ان هو معتدل بيعلمنا الدين يعلمنا قران يعلمنا الاسلام بيعلمنا ايه في الجامع في كل مكان ب... ب... بناخده كقدوه لينا اللي احنا نتعلم منه الداعية الناجح ان هو يخليه في يكمل في الدين وما يسيس الدين و... و- ويعني يتقي ربنا شويه في في شغله ويخليه كده يعني ماشي ماشي في سكه الدين ما يمشيش في سكه ناس تانية يعني يخليه في الدين يدعي الناس يخلي ال- ال- ال- اللي ماشي في سكه مش تمام يمشي في سكه في سكه الدين آه، بس هي دي الدعايه يدعي ربنا يدعي الناس في الدين طب اي دعاء تفضل آه، الشيخ محمد حسين يعقوب ده اي دعاء تاني تفضل آه، افضل دعاة- دعاة الازهر ازهر الشريف لان هم مش بيسيسوا الدين هم يعني بي بي بيكملوا يعني سنه سنه النبي هم بي بيعلموا الناس اللي بتيجي من بره بيعلموهم السنه صح يعني بيعلموا الناس الدين بيطبقوا القران بصراحه شكرا احمد عبد الفتاح بدر الدين مدرس اول لغه انجليزيه بالازهر الشريف مع الأستاذ النموذجي اهلا وسهلا ما هي مواصفات الداعية الناجح من وجهة نظرك
مواصفات الداعيه انه يتناقش في مشاكل تهم المجتمع يحث ال- ال- المستمعين والموجودين في المسجد على انه ال- ال- الانتماء وال- والولاء اولا المقام الاول لله ورسوله ثم بعد ذلك الب- بياتي مرتبه بعد ذكر الوطن و- و- وان هو يكون متعايش مع المشاكل اليوميه للمواطنين طب واي دعاء تفضل او تحب اي دعاء افضل من ال- من الموجودين على الساحه حاليا والله مصر بسم الله ما شاء الله زاخره بال- بالعلماء والعلم الذي تصدره لكل انحاء الدنيا و- ولا ننسى ولا نغفل مثلا ان آه، آه، القطب الاكبر في العلم الديني في مصر والعالم الاسلامي كله هو الازهر الشريف والازهر الشريف زاخر بابنائه الذين آه، ي- ينشرون الوسطيه والدين السمح وروح الاسلام اللي بتحث على ال- ال- الوسطيه والاعتدال ولكن على الساحه انا اولا يعني لا نغفل ولا يمكن ان ننسى الوسطيه التي يدعو اليها الازهر وفضيله الشيخ احمد الطيب و- و- وعلى الساحه الموجودين حاليا اقطاب كبار زي الشيخ محمد حسان الشيخ محمد حسين يعقوب آه، الشيخ- يعني بسم الله ما شاء الله مصر ذاخره يعني شكرا
ده كان رأي الناس في الشارع حوالين صفات الداعية الناجح الشيخ محمود رجعنا بعد الفاصل وعايز أقول لحضرتك آه، آه، البعض الآن من طلاب العلم يعني فكرة إنه لما لقاش الشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب والشيخ أبو إسحاق والشيخ محمود المصري خلاص مش عايز يسمع حد تاني يعني هو عايز يكون معاه تليفونات أربع مشايخ يعني يتصل بيك الساعة 2 بالليل عايز رقم الشيخ أبو إسحاق خير يا فندم يروح عايز في مسألة فتوى طب ما حضرتك المشايخ تاني متوفرين إن الشيخ يعني ربما يكون وقته لا يسمح أو كده لازم الشيخ أبو إسحاق نعم.
لازم الشيخ محمود المصري لازم الشيخ حسان فاللي عايزين نتكلم في فكره ان احنا كان الشيخ حازم شويه معانا من فتره وبيتكلم على عوده ال 15 نعم هم لازم هم الدعاة دي ولو انا بعد الحلقه م... وانا بقول كده عشان كده يعني بعد الحلقه انا متاكد ان هيجي لي 600 اتصال يطلب مني رقم الشيخ محمود المصري وانا بقول على الهوا هو الرقم مش معايا فعودة ال 15 يا شيخ محمود يعني فكرة اشمعنى ده يعني ما كنتش هسمع على أربعة خمسة من المشايخ وهم أصلا مش متوفرين لينا في كل وقت لانشغالهم ما اسمعش لحد تاني هو يعني بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المفترض بس الناس يبقى فيه شيء من العذر دايما كنت اقول لاي واحد يقابلني اقول له دايما بدل الادوار ترتاح نعم يعني انت مثلا لو طلبت مني تليفوني فانا اديتك تليفوني هب ان انا ظروفي الصحيه لا تتحمل ان ارد على التليفون مثلا اكتر من ساعه او ساعتين في اليوم واحيانا ما بقدرش ارد خالص فلو اتصلت اعذر آه، لا لا تسيء الظن لا ده على طول هيبعت لك رساله قلبك تغير يا شيخ محمود اه يعني يعني كمان في حاجه ان ان لما يكون آه، ضغط على اربع خمس مشايخ في مصر صحيح.
آه، ضغط مش من مصر بس ضغط من كل دول العالم.
العالم تليفونات تجي لك من امريكا من اوروبا من هنا من كل مكان وانت مطالب انك ترد على كل هذا وفي نفس الوقت مطالب ان انت آه، تدي دروس وتعمل آه، حاجتك ودين ويعني وتعد الناس انا ايام ما كنت بدي في مسجد عز بالله في مره من المرات كنت ساعتها كنت برد يوميا على التليفون ساعتها في الوقت ده ثلاث ساعات يوميا ان شاء الله فجيت في اسبوع كان الاتصالات كترت قوي وكان الموضوع يعني فكنت برد اكتر من كده فرحت لهم يومها الدرس حضرت الدرس بالعافيه فرحت قعدت قدامهم وقلت لهم طيب آه، وطبعا الاف قاعده والناس بتيجي من محافظات فقلت لهم آه، تاذنوا لي ان اقول لكم النهارده ما فيش درس و- وكان السبب التليفونات بتاعتكم تزعلوا مني فواحد رد عليا قال لي يا شيخ ما ينفعش ده احنا خمس اسر بنجي لك كل يوم ثلاث من اسوان ان شاء الله فينفع نرجع نيجي من غير ما نسمع ده قلت لهم طب ارجوكم خيروني بين حاجتين اما تليفونات واما الدرس اما احضر لكم درس واعد لكم كتبي ومصنفاتي واما ان انا انشغل ليل ونهار ب- برد على التليفونات فيعني اتمنى ان الناس تعذر الدعاء ومحدش يزعل وما يجيش مثلا ايه يقول لك تليفونك اللي بيرد يعني خلاص تليفونك اللي بيرد ارجع لموضوع ال- صفات الداعيه الناجح نرجع له بعد الفاصل في فاصل دلوقتي آه، فاصل فاصل اعلان نريح الشيخ محمود شويه كده ونرجع مره ثانيه ان شاء الله
Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح Joint Flex إعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك معسكر تيجي شوب دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنسبق إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه ودعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة له
أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية تزف من أسرة الشباب إليكم أحباءنا ما أجمل الدنيا وأنتم بها وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بعد هذا الفاصل نرحب مجددا بضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور محمود المصري فأهلا ومرحبا بك اهلا بكم عشان تبقى تبقى القافيه الله شغاله يحفظك. نفتح المجال للشباب ونتكلم حوالين صفات الداعية الناجح ونسمع الشيخ محمود اتفضل يا محمود آه، من يعني قبل ما اتكلم عن صفات الداعية الناجح انا سعيد جدا بوجودي مع فضيلة الشيخ محمود المصري الله يخليك حبيبي.
اسال الله ان يبارك فيك انا والله استفدت من ال- من الكلمات الجميلة دي يعني الله يخليك يعني حبيبي.
و- وضحكنا برضه ودي من صفات الداعية الناجح انه يكون مبتسم دائما لله.
ويكون اجتماعي مع الناس يصل اليهم يشاركهم في افراحهم واحزانهم نسال الله ان يبارك فيك وال- والا يحرمنا من علمك ابدا الله يعني.
يخليك آه، قبل ما نتطرق لصفات الداعية الناجح الدعوة الله سبحانه وتعالى هي أشرف وظيفة على وجه الأرض آه، من أحسن من الدعاء ومن أفضل من الدعاء ومن أشرف من الدعاء ومن أحسن قولا وقد ممن قال دعا إلى الله سبحانه الله.
وتعالى نعم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين نعم.
فيعني خ... هذه الخيرية خيرات الأمة سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس نعم.
خيرات الأمة مش لأنها أمة يعني مش مش خيرية ذاتية ولا عرقية كما يقول علماؤنا ولكنها مستمدة من الدعوة نعم فالله سبحانه وتعالى ما قال ان الامه خير امه الا بسبب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى الله يبارك هي اشرف وظيفه الامه شرفت بح- بحمل هذه الرساله وهذا العبء قال تعالى ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان الله.
انه كان ظلوما جهولا وما انتشر الباطل الان سواء قبل الثوره او بعد الثوره ما انتشر الباطل واهله الا يوم أن ت- ان تخلى عن الحق اهله الدعاء الله سبحانه وتعالى كثير من الدعاء انشغل بالسياسة وانشغل بالحديث عن الأحزاب وانشغل بالحديث عن الانتخابات و- و- و- وأدوا صدق لفلان وعلان والحديث عن الإخوان والسلفيين والتيارات الإسلامية كما ذكرت حضرتك في أول الأمر هذا ترك المجال هذا أكثر شيء ترك المجال فسيحا جدا لأهل الباطل أن ينشروا أن يبثوا سمومهم في عقول الناس عبر وسائل الإعلام المختلفة والدعوة يعني خلينا نتكلم بقى عن صفات الدعاء الناجح الدعوة الله سبحانه وتعالى تحتاج منا أولا إلى الإخلاص إخلاص وتصحيح النية مع الله سبحانه وتعالى وأن يكون الداعية يعني على علم نعم.
أن يحرص على طلب العلم النافع الذي يفيد ويفيد ما يفيد الناس الذي الذي يدعونهم وأيضا من صفات الداعية الناجح أن يكون يعني يتسم بالحكمة والموعظة الحسنة قال سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أيضا يتطلب الد- من الداعية الناجح أن يحدد هدفه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله لازم ي- هدفه ايه هل هدفه ان هو ي- ي- يطلع في الاعلام ويشتهر وي- ويعمل صفحات على الفيسبوك ولا هل ولا هدفك ان انت تصلح الناس ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله آه، الداعيه الناجح يبتعد عن المثاليات يعني هو بيخاطب الناس لازم يعرف ان الناس دول ما- يعني فيهم المخطئ وفيهم المصيب مش مش لازم كلهم يكونوا ملائكه واقعيين.
بره نعم, نعم ولا ولا شياطين فجره يبتعد عن المثل عن المثليات بقدر الامكان و- وفي حته حضرتك اشرت اليها في في, في اول الامر آه، ما بال اقوام نعم.
الداعيه الناجح لا يهاجم الاشخاص باسمائهم لا يجرح.
نعم لا يجرح انتشرت كثيرا جدا في هذه نعم.
الايام نعم.
يطلع يرد مش عارف على فلان وفلان باسمائهم نعم.
ايا كان ايا كان خطا هذا هذا الشخص لابد لا ان على الداعيه الا يبتعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في صلى الله عليه دعوته وسلم.
مهما اخطا لا تكون امعه كما حضرتك ذكرت ايضا مخاطبه الناس على قدر عقولهم الداعي الناجح يعني ما ما يروح القرى ويروح الاماكن الفلاحين الناس البسيطه آه، من ابائنا واخواننا يخاطبهم بال- ب- ب- بالحاجات اللي بيتشغلوا بيها نعم. يضرب امثله من واقعهم نعم. ما يروح الجامعه زي ما حضرتك هتنورنا ان شاء الله الاسبوع القادم في جامعه حلوان آه، ب- يعني برضه طيب بمناسبه جامعه حلوان الشيخ هيكون هناك الساعه كام ويوم ايه ده؟
يوم الاثنين يوم ان شاء الاثنين الله بعد القادم إن شاء الله بعد في الظهر جامعة تقريبا الاثنين القادم في جامعه نعم.
حلوان القادم ظهرا.
جامعة حلوان بعد ان الظهر.
شاء الله بإذن نسعد الله. إن شاء باستقباله الله.
ايضا من صفات الداعيه الناجح ان يكون قدوه حسنه كان في التقرير واحد من الناس الافاضل طبعا كلام ان, مظبوط.
أن يكون قدوه حسنا في نعم.
نفسه نعم.
يعني ما- لا ي- يكون مطابقا اقواله مع افعاله يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون نعم.
لابد ان يراعي التدرج في الدعوه نعم التدرج مش التدرج في التشريع ده انتهى التدرج في الدعوه الله سبحانه وتعالى نعم. يخاطب الناس الاول يدعوهم يعرفوا الله سبحانه وتعالى ايه فائده ان انا أد- ادعو واحد ما بيصليش عمال اقول له الصلاه دي كام ركعه وهو مش عارف هو بيعبد مين مم.
يعني اول ما دعوه اعرفه الله سبحانه اعرفه واحببه في الله سبحانه وتعالى ويتامل في الكون ويعرف لكي يحب الله سبحانه وتعالى ويتعرف على الله بعد كده مش هيحتاج بقى ان انا اقول هو ه- هيبحث ويشق طريقه نختم مع النقطه دي لان واضح انت جاي ممثل عن الجميع فهم انت بس هتتكلم ايش يا رجب الله يكرمك الحقيقه انا سعيد جدا بوجودي النهارده يا زمان مع حضرتك وخاصه يعني مع الشيخ اللي بيرسم الابتسام على كل المسلمين في ربنا يخليك.
اقطاب الارض جميعا يخليك يا رب.
سعيد بح- بوجودي مع حضرتك جدا يا شيخنا الله يخليك.
وفي الحقيقه حين نتكلم عن الدعوه الى الله فهناك برضه في لسان الحال ان احنا نقول الدعوه من الله الى للدعوه اليه وحين نقول ان الدعوه من الله للدعوه اليه فهناك مقتضيات ايضا ينبغي ان هي تتوفر في الداعيه المسلم حتى يكون بحق داعيه الله عز وجل نعم.
ومنها زي ما زي ما اخويا محمد كده تكلم في ال- ال- السمات اللي يجب تتوفر في الداعيه المسلم نعم.
الحاجه انا مش هت- مش هتكلم فيها مره اخرى لكن هضيف بعضها اولا ينبغي على الداعيه الناجح وال- و- والسمات التي يجب تتوفر فيه اولا الصبر على الدعوه نعم.
لأن البعض بيتعجل آه، الشيء قبل أن فيعاقب بحرمان للأسف نعم.
الشديد وربما يخطئ في الوسيلة التي هي أصل آه، في, في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه آه، وسلم.
حين علمنا الدعوة علمنا أيضا الوسيلة معه فهم الاثنين مرتبطين مع بعض نعم.
كيف وماذا نعم.
كيف تدعو الآخر وماذا تريد من دعوتك نعم.
إذا كنت تريد من الآخر هو أن يعبد الله عز وجل فاعبد الله عز وجل فيه بالدعوة إليه بالكيفية التي دعا إليها النبي صلى شكرا الله عليه جزيلا وسلم محمد ربنا يبارك فيك يا نقطه علاء آه، بسم الله الرحمن الرحيم آه، بداية وجب وجب على الداعي أن يكون ابتداء هو مؤمن بما يدعو إليه نعم.
قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إذا كان الداعي أصلا ابتداء لا يؤمن فلن يوصل القضية ولا الهم نعم.
ولا بد أن يكون صاحب قضية وصاحب هم يصل به يصل به إلى الناس ويجب عليه أن يكون على مبدأ ثابت لا يتغير أبدا و- ولنا في هذا مثال وحتى لا أطيل في تهذيب الكمال ذكر أن ابن هبيرة رحمه الله تعالى كان والا على العراقين والمقصود بها البصرة والكوفة وكان ذلك في عهد يزيد بن عبد الملك وكان يزيد يرسل له كتابا تلو الكتاب ويأمره بإنفاذ ما فيه وإن كان مخالفا للحق أحيانا نعم فاستدعى عالمين وهما الحسن البصري والشعبي وعامر الشعبي يستفتيهما هل في ذلك مخرج من دين الله تبارك وتعالى نعم فسأل الشعبي الشعبي أجابه جواب فيه ملاطفة نعم والحسن ساكت حب يجامله بالضبط كده فلما التفت إلى الإمام الحسن فقال له ما تقول يا أبا سعيد الله فقال وما أجمل ما قال قال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله نعم.
يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله واعلم أن الله يمنعك من يزيد وأن يزيد لا لا يمنعك.
يمنعك من الله الله.
يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره يزيلك من عن سريرك وينقلك من سعة قصرك ذق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عمق خلقت فيه رب يزيد جزاكم الله خيرا علاء سريعا يا ضياء الله يبارك فيك عشان الوقت ماشي هو بس الاول انا ليا تشبيه على حته الدعاء ازاي دخلوا في السياسه وكده انا في رايي ان الدعاء الدعاء آه، ك- كرماة احد إذا تخلوا عن الدعوة وإذا دخل تخلوا عن رد الشبهات وعن وعن وعن فسنؤتى من قبله نعم شكرا جزيلا والناس شكرا جزيلا لكم اللي بعد خير ان شاء الله تعليق يا شيخ محمود على ما سمعت دعاء ناجحين اهو ما شاء الله لا ده ما شاء الله ده انا هلم العده وامشي كده ما شاء الله ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين يعني هو زي ما تفضلوا ربنا يحفظهم بعد الإخلاص مباشرة آه، مسألة مهمة جدا حتة إن أنا أكون قدوة للناس نعم.
كان آه، دكتور محمد راتب نابلسي ربنا يحفظه في مرة من المرات بيقول التقيت بالشيخ الشعراوي الله يرحمه فقلت له أوصني فقال تخيلت الوصية بتاعته إنه هيقول لي مثلا يعني أخلص النية لله افعل كذا افعل كذا أنا هيقول لي وصايا كده فإذا به يقول فليحذر الداعية أن يرى الناس حاله خلاف قوله الله مسألة مهمة جدا نعم طبعا ولذلك حتى السلف كانوا يقولوا جملة جميلة قوي يقول لك عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل إن شاء الله حال إنسان بخلقه ومعاملاته وأسلوبه الجميل يؤثر في ألف واحد أكتر ما ألف واحد يكلمه واحد في حاجة هم ما بيعملوش بيها مم.
فمسألة مهمة جدا هو يكون قدوة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا صلى يأمر الله بشيء عليه إلا ويبدأ بنفسه نعم صلى الله عليه وسلم عمره ما كلمهم عن الزهد اللي وهو نايم على حصير أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم عمره ما بيقولهم بطلب العلم هو إلا هو وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم عمره ما بيأمر بعبادة إلا ويكون هو صلى الله عليه أسبقهم صلى الله عليه وسلم هي دي مسألة مهمة جدا إذا الداعية لم يتأثر بدعوته فلن تؤتي دعوته ثمارها بالظبط على الناس.
كده.
لازم الناس تحس أنت متأثر بالدعوة دي آه، آه، لما تقولون ما لا تفعلون كبر نعم.
نعم. مقتا عند الله أن تقولوا ما لا ت- آه، قول المولى عز وجل عن سيدنا يعقوب عليه السلام وإنه لذو علم لما علمناه قال قتادة أي وإنه لذو عمل بما علمناه إن شاء الله وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار الرجل ده عالم في- فتندلق أقتابه اللي هي أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار ويقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقولوا بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه يبقى إذا إخلاص نية قدوة والآيات بقى اللي احنا ذكرناها اللي هي صبر الإبل سمو السماء ثبات الجبال ذلة الأرض لمن يمشي عليها التواضع ان يكون الداعيه متواضع ان انا ما اتعاملش مع الناس ب- بكبر ولا استعلاء نعم. حتى لما اشوف انسان عاصي اتذكر قول المولى عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا نعم. انا لما انظر النهارده لانسان ودايما كنت بقولها والله العظيم من سنوات طويلة كنت أقول يعني لما كنت أشوف مثلا أحد إخواننا ربنا يحفظ الجميع ويبارك فيهم يا رب. مثلا بيدعو مثلا على الفنانين والفنانات والراقصين فكنت أقول له طب ما ندعي لهم بدل ما ندعي عليهم لعل وعسى ربنا يكرمهم حد فيهم يلتزم يبقى أحسن مننا ألف مليون مرة هكذا مسألة مهمة جدا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيرجو هلاك الناس على قد ما كان بيرجو هدايه الناس والا فالسبب الاساسي لهدايه عمر بن الخطاب كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقدير الله سبحانه وتعالى كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام اللي هو اللي هو ابو جهل نعم فكان احبهم عمر بن الخطاب بدعوه بدعوه بقى عمر بن الخطاب اللي النبي قال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر أصبح فاروق الأمة كل ده بإيه؟ بدعوة يبقى إذا أنا لما أدعو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري يسمع إن في غلام يهودي مريض مرض شديد جدا يوشك أن يموت يخش عليه ويقول له يا غلام أسلم شوف داخل عليه عشان يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى فالغلام بص لأبوه فقال له أطع يا أبا القاسم فالغلام قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فمسح النبي على لحيته يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار الله.
احنا كلنا يا شباب عارفين إن قوة النبي بكام واحد حد فيكم عارف اللي, اللي, اللي هيجاوب ياخد الساعة بتاعته يا رب ما حد يجاوب لا لحسن يدعي عليا خلاص أجاوب 4000 واحد عشان بس عشان ما حدش يجاوب كان ساعتك أشيك يعني
4000 واحد و- والحديث رواه البخاري أن أنس بن مالك قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا صلى الله عليه وسلم.
زاد أبو نعيم في صفة الجنة إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة آه، الرجل من أهل الجنة قوته قد إيه؟ ورد عند الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح فالحافظ ابن حجر قال لك وعلى هذا 140 بقى وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأربعة ألاف رجل نعم.
ومع ذلك في 23 سنة يا شباب ما قتل النبي إلا رجلا واحدا اللي هو أبي بن خلف وكان لها سبب كان النبي يدافع أكثر من أن يقاتل ليه؟ لأن كان هدفه الأساسي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليه؟ لأن ديننا دين عالمي كل نبي كان يبعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان دعوته محلية نعم.
وإلى عاد أخاهم هودة وإلى مدين أخاهم شعيبة وإلى ثمود أخاهم صالح إلى غير ذلك إنما النبي عليه السلام وما أرسلناك إلا نعم.
رحمة صلى الله عليه للعالمين وسلم.
أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين مش رب المسلمين بس آه، آخر سورة كل أعوذ برب الناس وما قالش رب المسلمين نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال جل وعلا وقولوا للناس حسنا مش المسلمين بس فمطلوب مني ان انا اكون خلوق مع كل الناس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه انا اتبسم في وجه المسلم والكافر أتبسم في وجه المسلم صدقة وأتبسم في وجه الكافر دعوة إلى الله سبحانه وتعالى إيه المشكلة؟ نعم. هو لازم الواحد يشوفني أنا كراجل مسلم لما يشوفني كده ويقول لك أعوذ بالله ماشي وضرب ال 111 وفي بعض الناس آه، بتبقى 11000 11 وغير المسلم مع الكافر يا شيخ محمود المسلم مع المسلم العاصي يعني كتير من الشباب في الجامعه زي ما كنت بتتكلم في البدايه والناس في الشارع لما بيجد نفور من الملتزمين يبص له كده بصه فيها دونيه نوعا ما فدي حتى نقطه مهمه يعني.
وهل تدري بما يختم لك وله سبحان النبي الله.
صلى الله عليه نعم.
وسلم قال كما عند أبي داود وأحمد بسند صحيح حدث آه، عن رجلين من بني إسرائيل متواخيين مم.
كان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا فكان المجتهد يمر على المذنب أسلوب بقى صعب وشديد فيقول له أقصر بلغتنا كده العامة إن أنا معدي على واحد فبيذنب فبقول له مش هتخف بقى مش تخليك حلو واخد بالك طب ده مش أسلوب دعوة إنما أسلوب الدعوة إن أنا أحببه الأول فيا وأتعامل معاه بأسلوب كويس ولا مانع من تهاده تحبه يعني واخد بالك يعني انا أنا البعض لو الدعوه هتبقى مكلفه لا مش عايزها
واخد بالك ف- ف- ف- فده مطلوب مننا ان احنا نتالف قلوب الناس فاللي حصل ان الرجل المجتهد ده مر مره على المذنب ده فلقى على معصيه فقال والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه مم.
فقال ابو هريره راوي الحديث لقد قال كلمه او بقت عليه دنياه واخراه فلما مات وبعث ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به إلى النار ثم قال للمذنب اذهبوا به إلى الجنة وضح النبي ذلك في رواية مسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان قال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي مين اللي بيحلف علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك حدش عارف يا جماعة فإنما الأعمال بالخواتيم حديث البخاري ومسلم نعم. إن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس دي رواية مسلم نعم. خد بالك حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة زاد الإمام البخاري فإنما الأعمال بالخواتيم قسما بالله العظيم ياما شفنا ناس يا جماعة في آخر لحظات حياتهم ربنا أكرمهم بأنهم ماتوا على الإسلام يعني كنا بنحكي زمان قصة الرجل اللي كان بيشرب خمر وبعدين في يوم من الأيام قابلوا بعض الشباب الطيبين كده بالبسمة الحلوة والمعاملة الطيبة و- وعطروه وخدوه في حضنهم حس كده لأول مرة إنه بيحترم نعم.
فقالوا له إيه لك تيجي نخش بقى جنة الدنيا قال فين جنة الدنيا قالوا في بيت ربنا سبحانه وتعالى فقال لهم طب أروح البيت طيب أنتوا في مسجد إيه قالوا في مسجد كذا وهو حياته كلها في الخمر قال أروح البيت بس كده يعني أغير وأجي لكم على طول قالوا طيب راح البيت كان كل ما بيخش البيت برجليه يخبط الباب يفتحه ويخش جوه يسب ويلعن ويضرب ويعمل فخبط على الباب كده بكل رقة وحنان فأمه فتحت الباب فقالت له حبيبي فقال لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي قالت له الشر بره بعيد يا حبيبي أنت عيان فقال لها لا يا أمي أنا كنت عيان وخفيت الحمد لله دخل جوه اغتسل واتوضى وغير لبسه وراح المسجد بيقسم بالله الإمام بيقول والله العظيم مات مع أول سجدة لله سبحانه وتعالى الله فإذا الله.
فإنما الأعمال بالخواتيم نعم. أنا ما أعرفش ده ممكن يكون أحسن مني ألف مليون مرة صحيح. ما بصش الإنسان نظرة إن أنا العالم وأنت الجاهل أو أنا الطائع وأنت العاصي حد عارف ياما في الزوايا خبايا والله صحيح. العظيم أنا أدين لله سبحانه وتعالى إن, إن أمي الست الأمية ديت وأبويا الرجل الأمي ده والله العظيم أفضل من واحد زي ألف مليون مرة أنا بتكلم عن نفسي ليه؟
في قربه من الله تقصد في العباده في الناس ديت كان عندها إخلاص نية لله سبحانه وتعالى من غير ما يدرسوا بقى لا, لا, لا عقيدة ولا أصول فقه ولا كانوا ناس بسطاء جدا ولكن كان عندهم الإسلام العملي اللي هو اللي هو دين العوام الجميل البسيط ده اللي ما فيهوش تكلف على الفطره اللي هم على الفطره نعم.
الجميله دي فاحنا محتاجين النهارده انا يعني فاعتقد آه، يعني ان ان الداعيه كلما كان بسيطا كلما كان قريبا من الناس وهنا اتكلم في نقطه مهمه يا شيخ محمود حوالين اثر الابتسامه في دعوه الشيخ محمود المصري آه.
وهذه الملاطفات الرائعه في اثناء الدرس والمداعبات الجميله بين الشيخ محمود و- وجمهوره سواء كان في المسجد او من خلال الشاشه والله العظيم يا شمر انا لا اتكلم باسمتي نعم. يعني انا مره اذكر احد مشايخنا الاحباء الى قلبي مره قال لي قال لي الكلام ده من حوالي ست سنين كده قال لي يا شيخ محمود اوعى تكون زعلان مني انا في يوم من الايام اسات الظن فيك قلت له نعم.
خير قال لي انا ظننت ان انت بتتكلم في البسمه لان كان فضفضه كانت ايامها بقى ساعتين قال له انت ساعتين ما شاء الله يعني جايبها الدرافه يعني واخد بالك؟ فقال لي قلت مش ممكن يعني يعني في حد بيبتسم ساعتين قال لي فقلت والله العظيم اللي قلده الحلقه اللي جايه دي. انا فتحت على الشاشه ورحت مبتسم كده وبالظبط 10 دقائق عضلات وش رجل في بعضها فرحت قايل فاصل ونرجع تاني قال فطلعت فاصل ورحت مكشر ومظبط نفسي وعرفت ان مش ممكن تكون تكلف مش ممكن اذكر والله العظيم يا جماعه اخر مؤتمر حضرته في احدى الدول الاوروبيه المؤتمر ده كان حاضر فيه 35 ألف كانوا عاملينه في مكان إن شاء كده الله.
زي الاستاد المغلق نعم والله الذي لا إله غيره إن في المؤتمر ده كنت أنا كلمت اديت درس وفي أخ بعديه ترجمه باللغة الفرنسية وبعد ما خلصنا ونزلنا فعملوا معايا لقاء مع التلفزيون الفرنسي فمعايا أخ مترجم فالأخ ال- الشاب المذيع فبيقول بي- المحاور فبيقول له قول للشيخ إن تلتين اللي كانوا حاضرين فرنسيين وفرنسيات غير مسلمين ولا يتكلموا اللغة العربية فقلت له سبحان الله طب مش فريق يعني مش مسلمين وما بيعرفوش لغه عربيه امال جايين ليه؟ قال له نقينا عينات كده و- و- وصورناها واتفرج عليها فقام عارض له كده ايه لقطات ليهم كده والاخ يسمع ويترجم لي فيعني استغفر الله ده من باب فضل ربنا سبحانه وتعالى اما بنعمه ربك فحدث فقالوا له قالوا له كان المجمل الحديث بيدور حوالين هذه النقطه ان هذا الرجل نراه على احدى القنوات الفضائيه آه، بيجي الدروس بتاعته مترجمه باللغه الانجليزيه والفرنسيه فبنشوفه فبسمته بتعطينا الامل في الحياه ان شاء الله فسبحان الله والله العظيم يا اخوه ما خرجنا من القاعه والله الا ما كان سبعه اسلموا الله فدي فضل من إن شاء ربنا سبحانه الله، إن شاء الله، وتعالى وشارك الله يعني بالخير.
فعلا تبسمك في وجه اخيك صدقه مم.
وعايز اقول حاجه الاطباء حتى يعني اكيد في اطباء قاعدين قدامنا يقولوا ان البسمه لا تكلفك الا انك تشغل عضلتين فقط عضلتين بس مش فدي العضل دي ودي قال لك بقى لما تعوز بقى تكعبلها بقى و- وتكشر قال لك بتشغل 14 عضله يا الله.
ولذلك تلاقي واحد عنده مثلا 80 سنه وراجل مبتسم كده وجميل وتبص تلاقي وشه شباب وتلاقي واحد عنده 20 30 سنه وكشري كده وتلاقي وشه مكرمش من ايه من كتر ايه تكشير سبحان الملك سبحان الله البسمه عباده طاعه الى الله سبحانه وتعالى قرب قرب الى الله سبحانه وتعالى انت تتبسم الان قاعد قدامك مثلا ملايين قاعدين بيتفرجوا عليك بسمتك دي لو وصلت للملايين فيحسب لك ملايين الصدقات وانت قاعد في بيتك ايه المشكله ايه اللي يحجبني ان انا اتبسم اذا هي من اسمى سمات الداعيه الناجح طبعا بس هي هي لا تاتي تكلفا نعم وان كان ممكن الداعيه حتى لو ما كانش طبعه كده ممكن هي تكلفها حتى تصبح سجيه نعم.
لكن هي بتبقى جميله اول ما تكون على طبيعتك صحيح. وبعدين في حاجه بسمتك مش مرتبطه بحالتك النفسيه دي اتعلمتها من امي الله يرحمها ان شاء الله امي كانت مثلا ايوه المشاهد والاخ اللي في المسجد ملوش دعوه بمشاكلك الشخصيه الله يكرمك امي مثلا الله يرحمها كانت احيانا مثلا يكون عندها مشاكل في القلب فتكون قاعده وتعبانه فبتبكي مم.
تخبط عليها جارتها تمسح دموعها والبسمه تتفرد ما شاء الله على الوش وراثه بقى يا شيخ محمود اه الحمد لله رب العالمين سنه ثم وراثه إن شاء الله.
فكانت تفتح وتبتسم معاها وتضحك معاها وتهزر معاها فبعد ما الجاره تمشي فاقول لها امي يعني ده انت كنت قاعده بتبكي دلوقتي تقول لي يا ابني الناس ما لهمش ذنب ان هم يشوفوا همومنا ان شاء الله الناس ما لهمش غير بسمتنا همومنا دي يا حبيبي لينا احنا نعم ده درس كبير قوي قوي ده ما بنقراوش في كتب ده ما يتقراش في كتب يا شباب يعني يت- يقرا من خلال احوال ولذلك بعض الناس لما كانوا بيسالوا يا شيخ عمر، يقولوا هل ينفع ان الداعيه يمسك كتب كده ويقراها فيصبح داعيه او لا هل ينفع ان انا اجيب كتب في الطب وابقى دكتور لا كتب طبعا.
في الهندسه ومهندس كان الامام احمد بن حنبل كان بيحضر له 15000 واحد مم.
منهم خمسة بي 5000 بيدونوا العلم و10000 بيتعلموا من لحظه قبل لفظه ما شاء الله بيتعلموا من سمته واخلاقه وسلوكياته ومعاملاته طب ليه الناس مش مؤمنه بكده يا شيخ محمود يعني فكره فعلا زي ما حضرتك بتقول انا ممكن امسك كتب الطب وابقى دكتور يقول لك لا بس في كتب العلم يقول لك اه يعني هو الشيخ بيعمل ايه قاعد بيشرح كتاب انا اقراه يعني ده واخد بالك يعني كتير من الناس فعلا والله بيقولوا كده يعني الشيخ قاعد في المسجد ماسك كتاب وعمال يقرا منه ويشرح لنا طب ما انا اقراه وهفهم لوحدي الله والله العظيم ده اجمل سؤال آه، سئل النهارده هقول لكم حاجه حلوه يا جماعه يعني بجد انا نفسي انها توصل لكل الناس آه، ها ده لا آه، سبحان الله في يوم من الايام الكلام ده كان في التسعينات داخل مكتبه من المكتبات ففوجئت والله واقسم بالله انا لا اعلم اسم المؤلف حتى يومنا هذا نعم. ففوجئت بواحد صاحب مكتبه راصص كتاب كده حوالي خمس نسخ جنب بعضها كده النساء اكثر اهل النار وجايب صوره وش واحده بس مقصوص كده والفم بتاعها طالع منه ايه لهيب نار فقلت له ما شاء الله ايه الرومانسيه والجمال ده كله يعني ف- فقلت له ايه ده قال لي ده الله في ايه يا شيخ محمود ده مش نص حديث قلت له نص حديث بس يا ريت نفهمه صح هي تبقى المشكله نعم. مش انا هجيب كتب اهو فقرات قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث صحيح اهو بقى خد بالك اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن واكثرن من الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار قال قالت امرأة منهن يا رسول الله أكثر أهل النار لماذا؟ قال تكفرن قالت تكفرن بالله قالت لا بل تكفرن بالعشير وإيه وت- وتكثرن من اللعن فقلت له طب تعالى نفهم الحديث وعشان بس ما نيأس الناس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى نعم.
لأن الحديث ده آه، يعني في وقت من الأوقات كانت بيجيني رسائل من بعض الأخوات إن في بعض النساء كادوا إن هم ييأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى بسبب الحديث دوت ان خلاص بقى ما دام النبي شايفنا كلنا من اهل النار او اكثرنا من اهل النار يبقى لا داعي للعمل فقلت له نفهم الحديث عشان ما نيأس الناس من رحمه ربنا سبحانه ودي فايده صحبه اهل العلم مش ان انت تمسك كتاب وتقراه قلت له اولا لو جيت قلت لك النهارده مثلا محافظه 6 اكتوبر 6 اكتوبر محافظه مليئه بالسكان فهل انا في كلامي نفيت ان محافظه القاهره عدد سكانها اكبر من 6 اكتوبر انا اتكلمت عن عن القاهره انا ما جبتش 6 اكتوبر صح يا شباب ف- فاذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال النساء اكثر اهل النار لم ينفي النبي ان النساء ايضا اكثر اهل الجنه صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا رواه البخاري ومسلم حينما أخبر أن من علامات الساعة الصغرى أن تكثر النساء ويقل الرجال حتى يصبح لكل رجل لكل خمسين امرأة قيم واحد يعني كل خمسين امرأة مش هيجوزها مش هي- مش هيجوز واحد هيجوز خمسين لا يصبح إيه قائم على شؤونها ومسؤول عنها عن خمسين امرأة طبعا النسبة الآن وصلت في العالم 21 مم.
هتزداد لأن النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم.
وهو الصادق المصدوق نعم. هتزداد النسبة لحد ما توصل واحد إلى خمسين هب إن يوم القيامة خمس نساء دخلوا النار وقدامهم رجل يبقى النساء أكثر أهل النار طب بص للناحية التانية 45 امرأة لو دخلوا الجنة ومعهم رجل يبقى أيضا النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر والإمام البيهقي بقى ودي آخر حتة أقولها انه وضح الموضوع بشكل تاني قال النساء اكثر اهل النار قبل ان تبدا الشفاعات فاذا بدات الشفاعات وخرجنا من النار ودخلنا الجنه كنا اكثر اهل الجنه لكن انا اميل لراي الحافظ بن حجر ان فعلا النساء نظرا لكثرة العدد ان تصبح قدام كل واحد كل رجل 50 امرأة فلو دخل خمسة النار يبقوا أكثر أهل النار ويخش 45 مثلا الجنة يبقى النساء أيضا أكثر أهل الجنة كيف يتسنى لي أن أفهم ذلك إذا جلست بين أقدام أهل ال- يعني تحت أقدام أهل العلم وسمعت منهم مباشرة ما, ما فهموه من نصوص العلم بالظبط لأنه لو قعد لوحده مش هيف زي برضو نقطة تانية مهمة جدا كتير جدا من الأخوات يسألوا والنساء كتير جدا يسألوا الموضوع ده دايما يذكر الجنة ونعيم الجنة والحور العين وللرجالة بقى ونعيم الحور العين و- ولو نظر أحدكم شاف إيه وال- ووصف الحور العين طب والنساء الجنة نساء ده أهل الدنيا ما يخشوا الجنة ليهم إيه؟ سؤال مهم جدا مرة واحدة سألتها لواحد شيخ "يا بلاش قلة أدب شوف الست عينها فارغة إزاي
زي انا اذكر مره مره بنتي اتصلت باحد المشايخ آه، من الخ- دول الخليج ربنا يحفظهم فكان الشيخ سنه معدي ال 60 بكتير يعني ممكن يكون داخل على 70 فبتقول له آه، فضيله الشيخ سؤال صغير قال لها اتفضلي يا بنتي قالت له هل يجوز ان انا اتمنى ان انا اتزوج من الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني ده شاب صغير كده وامور وجميل ومش عارف ايه فقال لها آه، يعني لماذا ترغبين في الزواج من هذا الشيخ هل آه، لسنه ولا لجماله ولا لعلمه قالت له العلم قال لها انا اعلم منه يا بنتي يعني سيبك منه واتجوزينا كده ترجع تقول الحقيقه بقى امور بقى ولطيف فاللي قصده ان ايه ان كانوا بيسالوا طب والنساء ليهم ايه؟ قلنا النساء ليهم احوال معينه في الجنه امراه لم تتزوج في الدنيا وفي قدامها رجل أيضا من أهل الجنة لم يتزوج في الدنيا فربنا يجمعهم في الجنة واحدة اتجوزت وطلقت وهي من أهل الجنة وواحد تاني اتجوز وطلق وهو أيضا من أهل الجنة ربنا يجمعهم في الجنة واحدة اتجوزت وجوزها مات ولكنه هو من أهل النار وهي من أهل الجنة فربنا برضو يجوزها من الجنة طيب ربنا زوج نساء الدنيا برجال الدنيا في الجنة خلصوا رجال الدنيا واحنا قلنا قليلين واحد إلى خمسين طيب والباقيين قال لك بقى الحديث ال- الر- الجميل الرائع أن المولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جهنم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد لا تزال جهنم يلقى فيها فتقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع الجبار جل وعلا قدمه في النار فتقول قط قط قد امتلأت خد بالك بقى نعم. وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الجنة هم دول بقى اللي هيجوزوا نساء الدنيا اللي دخلوا الجنة تتزوج زوجا مطهرا لم يعص الله طرفة عين اي نعم جزاكم الله خير فضيله الشيخ محمود آه، نقرا بعض التفاعلات اسمح لي من المشاهدين الكرام اتفضل يا من خلال حبيبي.
صفحه البرنامج آه، طبعا الكل يعني معظم الرسائل وصلت دلوقتي الكل يطالبون بلقاء ثابت للشيخ محمود على شاشه الرحمه ربنا يحفظكم ويبارك آه، احنا على الاقل يعني مش هنطمع اكتر في بلقاء شهري عارف وقت حضرتك ضيق ربنا يخليك.
فلقاء شهري حتى برنامج مع الشباب انتوا حضروا نسكة شو انا جاي لكم ان شاء الله
آه، اختنا اسماء عاشور بتقول السلام عليكم سلامي لشيخنا الجليل محمود المصري ربنا يبارك فيه ويكرمه وهو من الدعاة الناجحين ولا بد ان يلتزم بكل ما جاء به القرآن والسنة بالنسبة للدعاء بشكل عام يعني واختنا ايضا آه، بتقول ان يكون ملما بكتاب صفات الدعاء الناجح أن يكون ملما بالكتاب والسنة نعم.
وان يكون حليما صبورا وبشوش الوجه فصيح اللسان وان يكون لديه كاريزما ده مصطلح يكون اسم محمود المصري
محمود عودة بيقول السلام عليكم كيف حالك يا استاذ عمر وارجو ان ترسل سلامي لشيخنا الحبيب الشيخ محمود المصري يسلمك.
وصفات الداعيه الناجح يجب ان يجتهد في طلب العلم الشرعي من المهد الى اللحد ويجب ان يكون ذو خلق وكما قال بذلك النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله ياسمين عليه صبري بتقول من الاخر اللي يعرف ازاي ازاي يوصل لقلوب الناس انه يكون عارف ازاي يوصل لقلوب الناس واختنا اسماء عبد الكريم تقول الشيخ محمود المصري جزاك الله خيرا ريحانه الجنه بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك يا عمر وفي شيخنا الفاضل انا بحب اسمع له جدا وهو مثال للداعيه الفاضل الناجح نعم.
معانا اخويا احمد الفاضل بيقول ان يكون ملما بالقران وان يدعو بالحكمه والموعظه الحسنه ابو حبيب احمد جمعه بيقول السلام عليكم اتمنى ان يكون كل الدعاء يتعلمه من الاستاذ الدكتور مح- محمد حسان ومن فضيله شيخنا الحبيب الدكتور محمود المصري فهما مثال للدعاة الناجحين ربنا يحفظك ايضا آه، اختنا بوطه بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من صفات الداعيه الناجح ان يتمتع بالاسلوب السهل البسيط ويكون لديه القدره على الاقناع ويكون غير متشدد وبشوش الوجه بركات الخول البندري بيقول السلام عليكم يجب على الداعيه ان يبتعد عن الحاكم ويوجه للناس آه، أن يكون حديثه دائما مع الناس شيماء خيري بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا أستاذ عمر وبارك في شيخنا الفاضل الشيخ محمود المصري وأطال الله عمره ومن رأيي أن أهم صفات الداعية الناجح أن يخاطب الناس بأسلوبهم رميساء بتقول من صفات الداعية الناجح أي يحبب الله فيه الخلق آه، أكثر من طلب وصلنا أيضا يا شيخ محمود عايزين يسمعوا منك تتر برنامج آه، ليلة في بيت النبي
يسمعونا الثلاث بقى ان شاء الله
هم بيقولوا إحنا سمعنا في التتر عايزين نسمع الشيخ محمود نفسه وهو بيقول على الهواء ربنا يبارك فيك يا رب حتى انا عارف صوتك تعبان شويه بس حتى لو قلته بالراحه يعني لا لا لا خلي بلاش ال... انا والله انا يعني انا وانا جاي لكم انا يعني قبل ما اجي لكم واخد حقن كورتيزون عشان اقدر اجي لكم لان كان ربنا عندي يشفيك يا رب.
حساسيه وكده على الصدر الحمد لله فيعني كويس قوي ان احنا بنتكلم الحمد لله رب الله العالمين يكرمك في الحقيقه التفاعلات كتير جدا لكن الوقت ضيق لكن هذه الحلقه ان شاء الله وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجوده على صفحه البرنامج وموجوده ايضا على صفحه قناه الرحمه وعلى موقع قناه الرحمه على اليوتيوب آه، نسمع ضياء معلش عشان كنت قطعتك في الكلام
انا بس كنت عايز ان انا ابين ابين شيء خد المايك شويه يا رب مبارك كنت بس عايز ابين شيء لما لما الدعوه او لابد للداعي ان يدرك يدرك اشياء ان احنا النهارده عايزين عايزين نشوف ان البلاد تسقط من من حوالينا النهارده يسقطها لا يسقطها سوى المعاصي الكلام ده مش مش كلام مثلا آه، نظري بن- بنقوله خلاص سوريا كنت مع اخ سوري اللي هو كان في البرنامج اللي قبل كده آه، نعم.
مساعد يعني آه، ب- بيقو- ب- بقول له سوريا ولا بد ان احنا نتحرك آه، كمصريين دايما ان احنا بننقذ ننقذ غيرنا من السوريين باذن الله آه، صلاح الدين وسيف الدين ولا بد الدكتور مرسي انه يسطر اسمه م- م- ب- بحروف من نور تحت اسم عمر بن الخطاب وصلاح الدين وسيف الدين قطز ولا بد ان احنا نجاهد ولا نخاف في الله لو ما تلاقي وسيبنا من القوى الكبرى لان سبب واحد ده اخويا اخ الاسلام واخ الايمان ده زائد آه، انه مش مشرك ده ربنا قال وان احد من المشركين استجارك فاجره تمام فهو المفروض ان هو كان كان كان يجب فقال لي يا فقال لي يا ضياء ال- المساله مش مساله آه، جيوش تحارب المسألة مسألة إن إحنا هناك استهزأنا بدين الله لدرجة إن سب الدين بقى في الشارع وبقت السباب والشتائم في الشارع وما فيش حد يدعو يعني أو العلماء كل واحد قال علي نفسي وده اللي حصل في العراق إيه اللي حصل؟
نعم.
الغزو الشيعي مسكهم بهدلهم لا لان النظام السوري كمان كان مانع هناك الدعوه تماما يعني صحيح. احنا احنا يعني انا و وفضيلة الدكتور حسان وكثير من المشايخ كنا ندعى لكل بلاد العالم الا سوريا على سوريا.
الا سوريا وتونس قبل قبل قبل سقوط قبل سقوط وفي الحقيقة النظام احنا في مصر كنا في نعمة يعني نعم.
حتى في ايام النظام السابق آه. وان كان ما- في من الظلم الى اخره لكن نعم.
في انفتاحية عندنا غير مثلا ليبيا وسوريا اه نعم نعم طيب بعد اذنك ضياء ال- اخونا علاء آه، شيخ محمود مجهز قصيدة وعايز آه، يعني ياخد رأي ربنا حضرتك فيها يحفظك. ربنا نختم بها اللقاء ان شاء الله طيب سيدنا إجا- مصر اسمه ايه رايك نعم ماشي ايه رايك من دلوقتي
ايه رايك ايه رايك لو مره قالوا لك وطنك ارضك بلدك عرضك كله مفيش ايه رايك لو مره قالوا لك وطنك ارضك بلدك عرضك كله مفيش دور في جيوب الناس على وطنك مش هتلاقي غير قرش حشيش واحد سكران والتاني عطلان هيقول لك فكك مني وسيبني اعيش ولا تشغل بالي بشعب ولا بحكومة ولا حتى بجيش بشرب من همي ده انا مش لاقي رغيف العيش بكيت سنين جسمي اتهرى من لبس الخيش طول عمري قايل كلمة حق لكن بلدي ما سمعتنيش والعيب مش فيها العيب في النظام كسر عظام منع الكلام قال ده حرام ولا انت كافر ما بتصليش قتلوا الإرادة سلبوا السعادة والدنيا بيهم صبحت ما تساويش وكتير بصبر نفسي لاجل اني اعيش وكل ما اقول وكل ما اقول ازمه وهتمر ارجع من تاني وادوق المر وكل ما اقول ازمه وهتمر ارجع من تاني وادوق المر انا هعمل ثوره جديد من تاني عشان اللي فاتت مش عجباني بعد الشعب مسار وخطف وسط النار وشال حكومه العار وبقت الكرامه خلاص عنوانه وعنواني وشلنا كمان صاحب الوسيه اصل العيشه ما كانتش اللي هي وقفانا كان وارم من ضرب الداخليه وشلنا وشلنا كمان صاحب الوسيه اصل العيشه ما كانتش اللي هي وقفانا كان وارم من ضرب الداخليه وشلنا العسكر وشلنا العسكر ابو قلب ابيض زي الفل اللي مسك البلد وطلع لسانه وضحك على الكل عيشنا في نوم وسبات وقال اللي جاي احلى من اللي فات ومشينا وراه لحد الانتخابات وصرخنا بعلو الصوت الحياني شلنا مبارك وجبنا رئيس اخواني قال انا هحكم بكتاب الله ياه يا ما انت كريم يا الله اخيرا الشرع يا ناس هيسود والحق هيرجع تاني ويعود وهنبقى شوكة في حلق يهود وهيرجع تاني صلاح الدين هنحارب من تاني بجيش الطين وهناخد الأقصى من الملاعين وبعد ما كانت الشمس هتسطع بقى كل يوم النور يقطع وبعد ما كانت الشمس هتسطع بقى كل يوم النور يقطع اخواتي بيموتوا في كل مكان والدم سال غرق كل ميدان ورياسنا مصاهين ولا على باله رياسنا رياسنا مصاهين ولا على باله ابو دم خفيف ايه اللي جراله ريسنا مصهين ولا على باله ابو دم خفيف ايه اللي جراله بلدنا ثابت بلدنا ثابت ملهاش رابط كان نفسي ينصر لحية ظابط فين الشرع يا ريس قول فين الشرع يا ريس قول شمت فينا العدو والفلول والشيعة يا ريس والشيعة يا ريس دول مش شرع دول خلفونا في اصل وفرع والشيعة يا ريس والشيعة يا ريس دول مش شرع دول خلفونا في أصل وفرع سبوا الصحابة في كل أذان سبوا الصحابة في كل أذان مش بس مش بس ده حرفوا في القرآن سبوا حبيبة خير الناس وانت شايلهم فوق الراس سبوا حبيبة خير الناس وانت شايلهم فوق الراس ولا بتحلم تنهض بيهم وتبقى فلوسهم لينا وليهم يا راجل اصحى وقوم من النوم يا راجل اصحى وقوم من النوم بلدك غرقانه في بحر هموم يا ريس مرسي يا ريس مرسي انا كافر بيك يا ريس مرسي انا كافر بيك يا تديرها يا تسيبنا وتمشي الله يخليك شكرا
الله المستعان الله المستعان انا طبعا اخالفك تماما فيما قلت آه، وان كان هناك بعض السلبيات آه، في حكومه الدكتور آه، هشام قنديل او في سياسه الدكتور مرسي لكن نحن نخالف الكلام اللي قاله اخونا الشاعر علاء العشري طبعا بيجب علينا ان احنا حتى لو في يعني لو في اي نعم. ملاحظات بنقدم النصيحه سواء للرئيس او لاي حد من الحكومه ب...
هي كانت وا- واضح ولا عشوائيه مع علاء وانا يمكن ما سمعتوش قبل الحلقه ثقه فيه لكن الله المستعان آه، نختم بموضوع الشيعه نصيحه توجهها للدكتور محمد مرسي وايضا راي حضرتك في موضوع ضباط الشرطه الملتحيين آه، بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طبعا ربنا يبارك فيك على الجزء الاولاني من القصيده الجزء الثاني الجزء الثاني شال اخوكم صهيم في
يعني طبعا احنا مش يعني احنا كل ما في الامر بنقول آه، يعني احنا مش بنقول م- مش مش بنشجع على الاطلاق ولا بنرفض على الاطلاق انما احنا بنقول كل واحد منهم كل انسان فينا يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم وكل انسان في الدنيا ما فيش حد في الدنيا معصوم لكن آه، آه، ينبغي علينا ويجب علينا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين احنا اذا كنا بنقدم نصيحه نعم.
سواء لرئيس او حتى الوزير او حتى آه، لداعيه او حتى لاي حد فينا ان تقدم من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين آه، ده كنا بنقول من اول الحلقه بس هو واضح ما خدش باله من بل... فما باله اقوام يعني اه نعم ربنا يبارك فيك يا رب العالمين آه، يعني آه، آه، لان كانت كبيره قوي حته انا كافر بيك يا ريس مش عارف حاجه زي كده ربنا يبارك فيك يا رب آه، ربنا يحفظك يا رب آه، احنا برضه حتى لو الهم يبقى احنا آه، همنا ان احنا آه، ننشغل باصلاح آه، ال- صحيح، ال- ال- انا عايز اقول حاجه دايما في دعائي دائما والله العظيم انظر لكل برامجي دايما اقول اللهم الف بين قلوب المصريين امين يا رب ما بقولش قلوب المسلمين نعم. بس قلوب المصريين كلهم لان انا ادين الله سبحانه وتعالى ان كل مصر على ارض مصر نحن نحترمه ونجله و- ويعني والحمد لله رب العالمين وبنحاول بقدر الامكان بنقول عايزين كلنا نتالف مره ثانيه نعم.
ونتحد عشان نقوم بلدنا ومش عايز اقول بقى انا عشان انا آه، اتجاهي كذا او ده اتجاهه كذا كلنا آه، كانت يعني يعني نندرج جميعا تحت قول المولى عز وجل هو سماكم مسلمين آه، موضوع الشيعة طبعا يعني بنحذر آه، دائما من موضوع الشيعة لأن احنا أنا عايز أقول آه، يعني لو سب أبي أو سبت أمي لكان هذا طعنة في قلبي صحيح. فكيف لو سبت أمي عائشة وهي أغلى يقينا من أمي وأبي فإحنا بنحذر طبعا من من من دخول الشيعة مصر إن هم آه، يخشوا وينشروا دعوتهم ال- آه، الباطلة في مصر لان احنا ما بنختلفش معاهم هم ما هماش يعني مذهب خامس كما يعتقد بعض الناس انما هم فرقه من الفرق الضاله التي سبت آه، اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتهمت امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها ويعني بنختلف معهم اختلاف كل وجزء في كل حاجه تقريبا و- وطبعا في اشرطه وفي دروس اظن ال- شيخنا الحبيب الدكتور محمد حسان في موضوع وتذاع الشيعة الان يوميا اه بالليل.
يعني نعم.
موجودة إن شاء الله بنصح كل الإخوان وأحباب إن هم يسمعوها نعم.
ويشوفوا مين هم الشيعة عشان يعرفوا بس حقيقة الموضوع إن الموضوع مش مجرد إن إحنا بنرفض مثلا الناس أصحاب فكر ب- يعني في خلاف ما بيننا وما الناس كان بينهم عندها خلطه شيخ في محمود فكره الفروع.
ان اليهود والنصارى ما- والسياح مالين البلد في يعني انتوا ليه متشددين في موضوع الشيعه ايوه بس ده فكر اليهودي, الناس يعني.
اليهودي وال وال وال وال وال والاجنبي لما بيجي بلد هنا نعم. ما, ما بيجيش هنا ي- ينشر مذهبه او دينه او يجي يسب الصحابه ويجي يسب امنا نعم.
عائشه آه، في ف- 30 ثانيه عايزين كلمه في نصره ضباط شرطه الملتحيين لهم حق علينا عايز اقول ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين اذا كنا بنتكلم عن مساله ان ان ان الشعب المصري عموما يؤمن بالحريه الشخصيه فمن باب الحريه الشخصيه ان اللي عايز يلتحي يلتحي واللي مش عايز يلتحي براحته يعني وانا بقول وقلت في اول حلقه ان انا احترم كل مصري سواء كان ملتحي او غير ملتحي نعم فمن باب اولى ان احنا نعطي لكل واحد حقه من حقه ان هو يلتحي وفلان من حقه ان هو ما يلتحيش اللي هو عايز براحته آه، سنه النبي عليه السلام وان كانت واجبه بس احنا بنقول ما دام هؤلاء ارادوا ان يطبقوا سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فلا داعي ان احنا نحجر عليهم طالما ال- الشق الاخر اختار ان هو يحلق لحيته وده اختار انه يطلق لحيته فنعطي الفرصه لهذا الانسان لانه نعم.
انسان بيتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلى واظن الله عليه الحمد لله وسلم.
مصرنا مسلمه ولا تعترض على مثل هذا ان شاء الله آه، اسمح لي قبل أن ننهي اللقاء أتقدم آه، باسم إدارة قناة الرحمة وباسم جميع العاملين فيها بخلص التهاني والتبريكات لفضيلة الشيخ الدكتور محمود المصري بمناسبة حصولك على الدكتوراه جد يخليك.
متأخرة شوية لكن قلنا الله لتكون يخليك.
حضرتك معانا يعني ربنا يخليك فألف مبروك يا شيخ محمود ودايما نتمنى لك الخير وإلى مزيد من التقدم الله والازدهار يخليك إن حبيبي شاء وانا الله بشكر كل اخواني واحبابي القائمين على قناه الرحمه المباركه وربنا يجعلهم دائما في زياده ويحفظهم جميعا واشكر اخي الحبيب الكبير الدكتور محمد حسان والشيخ محمود حسان والشيخ حسن حسان واشكر حضرتك واخواننا وكل حبايبنا اللي موجودين والقائمين واشكر جمهورنا الحبيب اللي قعدوا سمعونا النهارده انا احبكم في الله وربنا يجمعنا واياكم على خير يا رب العالمين نتمنى يا شيخ محمود ان هذا رجاء من المشاهدين سواء كانت تعليقات على الفيسبوك او الاتصالات وانا اعتذر للمشاهدين على عدم استقبال باقي الاتصالات نظرا لضيق الحلقه لكن ان شاء الله لعل الشيخ محمود يكون معنا قريبا ونتمنى ان يكون هذا اللقاء باكوره لحلقه قادمه ان شاء على الله عيني ان شاء الله بإذن ربنا الله يبارك ناخد فيك.
وعد ولو لقاء شهري ان شاء الله يعني بورطك على الهواء ان شاء الله باذن الله شاء يكون لنا لقاء قريب جدا مع فضيله الشيخ الدكتور محمود المصري وتكون هذه الزياره باكوره لزياره لزيارات قادمه ان شاء الله عز وجل هذه الحلقه وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجوده عبر موقع قناه الرحمه الفضائيه موجوده ايضا على صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك اتمنى من جميع المشاهدين يساهموا معنا في نشر هذا اللقاء وان شاء الله من هنا الى القاكم يوم الخميس القادم لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته